بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه موقع الربانية الصحابة أصحاب النبي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب دعانا لو لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر ونعيش مع سيدنا عمر ونعيش مع سيدنا عثمان هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي يقدم يقدم أصلي وفصلي أصحاب النبي أصلي وفصلي أصلي وفصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حالكم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله في كتاب له اسمه وحي القلم في فصل في هذا الكتاب اسمه الأسد يقول وعلامة الرجل من هؤلاء الأول الأول يقول إيه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين وعلامة الرجل في من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله فيحس كل من سمع به أنه شخصه الأكبر فيعمل وجوده في القلوب قبل كلامه واضح ولا ترجم طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي انا حسيته لما بقرا عن سيدنا ابي بكر انا كنت عايز اسالك الاول انت حسيت بايه لما تسمع ابو بكر الصديق رضي الله عنه تحس بايه انا بحس اول ما اسمع عن سيدنا ابي بكر الاقي قلبي بيبتسم كده ابو بكر حبيبي النبي لا لا لا ده انا كنت قلت لكم في اول الحلقه اللي فاتت رجل المواقف هنقولها هنقولها ما تخافش كل حاجه جايه ان شاء الله بس ابو بكر رجل المواقف تحس ان هو شخصك الاكبر ان هو ده الكبير بتاعك ان هو ده كبيرك ان هو حلمك ان هو يعني ان انت لو كبرت ونفعت راجل تبقى زي كده هو ده معناه سيدنا ابو بكر آه تعالوا نسمع مدح النبي له صلى الله عليه وسلم وانا كتير قلت ان آه، يا قلب النبي صلى الله عليه وسلم يا قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع مدح الله له يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم كيف تحمل قلب النبي مدح الله له وبعد كده يقول لن يدخل أحدكم, أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت قال ولا أنا سبحان الله العظيم أنا بتعجب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ي- يا قلبه فبالتالي برضو نقدر نقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كيف تحمل قلبه مدح الله له وتعامل مع البشر بعد كده ازاي وربنا بيحبه وبيمدحه وسيدنا النبي بيحبه وبيمدحه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ذهبت انا وابو بكر وعمر ورجعت انا وابو بكر وعمر اصدق هذا انا وابو بكر وعمر سيدنا ابو بكر كان كان عايز وبيكلم الناس بعدين ازاي تعالوا بس عشان انا عايزك بس تعرف مقام سيدنا ابو بكر عشان تكره اللي بيشتموه عشان تتغاظ من اللي بينتقصوا منه سيدنا ابو بكر ده كان رضي الله عنه كان قمه من القمم لن تتكرر معلش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا يد ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه بها ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة يا يعني سيدنا النبي بيقول صلي عليه يا ابني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل اللي له جميل عليا ردينا له جميله إلا واحد بس شوف بقى 142 ألف صحابي حدش له عند النبي حاجة إلا واحد من المية اتنين واربعين ألف تصور أنت مش الصحابي بقى مش الصحابة بقى الأمة دي ملايين الملايين من يوم بعث النبي إلى أن تقوم الساعة للنبي على الكل يد وسيدنا أبو بكر له يد عند النبي بالله عليكم بالعقل كده لما يبقى حد له يد عند النبي مش يبقى له يد عليا ولا لا وانت وانتي وانتو والدنيا كلها انا بقول لكم بعد كل ده ازاي سيدنا ابو بكر كان متواضع للدنيا كلها سبحان الله العظيم لا تملك إلا أن تحبه لا تملك إلا أن تعجب به أنا بقول لك أهو تعجب بتواضع سيدنا أبو بكر إن هو بعد ما سمع المدح ده من ربنا إن ربنا قال له وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أجمع أهل التفسير أنها نزلت في أبي بكر يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله والحديث في صحيح الترمذي سبحان الله العظيم ده سيدنا أبو بكر قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض صاحبي في الغار سبحان الله العظيم قال في اللمعات يعني صاحبي في الدنيا والآخرة قال وكان وجود أبي بكر في الغار وحده مع النبي منقبة وفضيلة لا يشاركه فيها أحد مش قلت لكم كلمة ابن كثير في كتابه في علوم الحديث لما قال إيه قال والصحبة ولو للحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ومنقبة لا يقاس عليها ما تقدرش تقول كذا زي صحبة النبي ما فيش لا يقاس عليها قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما هياش آه، يعني ايه كانوا بيجروا ورا النبي سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والدنيا كلها بتجري ورا النبي والنبي قال ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا لا نعمل قرعه ما حصلش ده هو النبي راح لابي بكر يلا الصحبه قال له الصحبه رزق يا اخي بتحقد عليه ليه رزقه ربنا قدر له كده كتب له كده واحنا قلنا ايه التوفيق والخذلان على صلاحية المحل ربنا اختاره بحكمة صاحبه في الغار اللي بيشتموا سيدنا أبي بكر يقدروا ينكروا انه كان مع النبي في الغار يقدروا ينكروها دي ان ربنا قال في القرآن إذ هما النبي وابو بكر ضمير واحد هما في الغار يقدروا ينكروا في القرآن إذ يقولوا لصاحبه ويرجعوا يقولوا مش صاحبه ما ربنا قال اهو إذ يقولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الاثنين في ضمير واحد معنا أنا وأنت محمد وأبو بكر سيدنا النبي طبعا له مقامه العالي نبي رسول خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم لكن أبو بكر عبد صالح صاحبه أنا مش عارف إزاي بيست... بتستسيغوا تسمحوا تتهزوا تقبلوا منهج يشتم سيدنا أبو بكر ازاي ازاي نناقش بقى المسألة دي ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي حديث صحيح البخاري قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر رضي الله عنه وساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر متفق عليه تأمل انت بقى سدوا عني كل خوخة يعني كل فتحة سدوا كل فتحة كانت أبواب الصحابة شارعة في المسجد لما تروح مسجد سيدنا النبي في ناس بتروح مسجد سيدنا النبي يصلي جنب الباب ويطلع يجري قبل الزحمة لما تروح مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخل جوه اوصل لحد الروضة ادخل المسجد القديم ادخل جوه قوي المسجد القديم ها هتلاقي فيه اسطوانة كده مكتوب عليها اسطوانة يعني عمود ها مكتوب عليه حد مسجد النبي في الاول الناحية دي وفي الأول الناحية دي حدود مسجد النبي محدودة وتلاقي قدام شوية كده على اليمين خوخة أبي بكر اللي الرسول نهى عن سدها لسه مفتوحة لحد دلوقتي كانت الصحابة حيطان المسجد كده ها كل اللي له بيت جنب المسجد يعني جار المسجد حيطه في حيطة المسجد فاتح باب في المسجد من بيته بحيث يدخل من بيته على المسجد على طول ما يلفش من الشارع ففي آخر حياة النبي قال كل البيبان دي تتسد إلا باب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وتأمل أنت قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا عني مش عايز حد سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أهدي ليك بأمتي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ده حديث بيرويه سيدنا علي بقى سيدنا علي رضي الله عنه أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما داما حيين والحديث في سنن ابن ماجه وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه سيدا كهول أهل الجنة الكهل يطلق على السن من 30 ل 40 سيدة كهول أهل الجنة لأن أعمار أهل الجنة 33 تعالوا شوفوا آه، القصة اللي احنا قلنا فيها الحديث آه، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت آه، قصة الحديث عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته احنا لما وصفنا سيدنا أبو بكر قلنا ان هو كان نحيف وإزاره بيقع ملوش بطن تمسك الإزار أو حقه وسط يعني الإزار بيقع فالإزار كان بيقع فسيدنا أبو بكر ماسك إزاره في إيده لدرجة إن ركبته بانت وجاي جري فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر مش بقول لكم المواقف بتبين الحب شوف أول رسول شافه قال إيه ده في مشكلة ماله أبو بكر أما صاحبكم فقد غامر إيه ده ده ده, ده, ده مندفع بيحبه النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم فسلم أبو بكر وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك سيدنا أبو بكر رجل منصف وأنا دايما لما بشوف موقف بحط نفسي في الموقف ده لو أنا مكان سيدنا أبو بكر وزعلت مع سيدنا عمر في حاجة ورايح اشتكي للنبي حبيبي وأنا عارف إن النبي هيجيب لي حقي صلى الله عليه وسلم أقول له ده أنا غلطت وقلت له سامحني فما رضيش لا ده أنا هلف أنا بقى قال له يا رسول الله بقى شوف لك حل مع عمر هي لكن سيدنا أبو بكر رجل منصف طيب والله العظيم يعني انا احس ان هو طيب يعني كانسان انسان طيب طيب, طيب يعني بمعنى كلمه طيب سبحان الله العظيم يقول للنبي ايه كان في بيني وبين عمر شيء فانا غلطت فيه وبعدين ندمت انا ندمت ان انا غلطت فيه فرحت له وقلت له سامحني ما رضيش يسامحني سبحان الله العظيم إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه تسرعت وغلطت فيه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي قلت له سامحني ما رضيش فجيت لك فأقبلت إليك يا رسول الله بالله عليك مش حاسس في الكلام الطيبة دي والطراوة وال- والحب والحلاوة والحنان وال- والمعاني الحلوة الطيبة كلها اللي بنفتقدها في معاملات النهاردة عندنا كم أبو بكر في الأمة النهاردة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات ثم إن عمر ندم هي الناس كلها طيبة قال لا الصحابة سيدنا عمر بعد ما قال سيدنا ابو بكر قال له سامحني قال له لا مش مسامحك بعد كده ندم قال لا ايه اللي انا عملته ده ده ابو بكر برضه ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر انت تعملها عمرك تعملها انك تروح للي غلط فيك اتى منزل ابي بكر مش قاعد قال طب لو- لو جالي تاني هسامحه خلاص انا سامحته خلاص بيني وبين ربنا لا راح له البيت فاتى منزل ابا بكر فسال اثم ابو بكر فقالوا لا فاتى الى النبي هو عارف ان لو ما لقاش هنا هيلاقيه في- عند النبي فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي يتمعر زعلان فجعل وجه النبي يتمعر حتى اشفق ابو بكر سيدنا ابو بكر شايف النبي بيزعل و- ومتنرفز فسيدنا ابو بكر بقى خايف على النبي فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم والله انا الذي ظلمت والله انا كنت اظلم ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ملكوش دعوة أبو بكر ما حدش له دعوة بيه فهل أنتم تاركوا لي صاحبي سيبوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها والحديث في صحيح البخاري سبحان الله العظيم شوف بدون تعليق أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه جت طلب حاجة فقال لها تعالي لي يوم تاني فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قلت له طب إن- لو انت مت اعمل ايه قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر حديث متفق عليه ان لم تجديني فاتي ابا بكر وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر متفق عليه سبحان الله العظيم اللي النهارده بيعترضوا ويقولوا في الخلافة ده إجماع الصحابة ودي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نستقصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في أبي بكر إذا أردنا أن نستقصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في أبي بكر فلن ننتهي كثير كثير كثير فعلا ولكني أكتفي على هؤلاء وانتقل الى مدح الصحابه له وزي ما بنقول اذا كان نزل في ابي بكر قران لا يعارض كلام النبي كلام ربنا جل جلاله اذا كان قد نزل في ابي بكر قران كلام الله فهذا ليس بعده كلام ثم ما علم بت م- م- يعني فاق حد التواتر من حب النبي له وثنائه عليه ودفاعه عنه ودعائه له يبقى مش محتاجين اكتر من كده لكن تعالوا برضو لكلام الصحابة اصحابه اللي حواليه اللي معاه نأتنس به ولكن يبدو ان هذا يكون معنا في الحلقة القادمة احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
أصلي وفصلي أصحاب النبي أصلي وفصلي أصلي وفصلي أصلي وفصلي